قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى اللي بنستنى لقائه من, من الأسبوع للأسبوع بل أمنية عمرنا إن احنا نشوفه ونسعد بلقائه كل لحظة وكل ثانية ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب في الجنة في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا ليلادي لقينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم داخل عليه واحد من الأنصار عنده مشكلة كبيرة قوي هو النبي كان فاضل للمشاكل الفردية طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم رغم اهتمامه بقضايا الأمة ورغم ان معاه تسع زوجات ورغم ان هو مهتم ومشغول بان هو نفسه يعبد الكون ده كله لله لكن رغم ذلك عمره ما كان ينسى حد ابدا كان ممكن يبقى في المسجد وحواليه عدد كبير من الصحابة ولو غاب واحد يقول اين فلان ابن فلان اين ثابت ابن قيس اين فلان حتى في الغزو في غزوة تبوك كان معاه 30 ألف واحد ورغم ذلك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام اين ابا ذر ويسأل عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ويسأل عن كتير من الصحابة سبحان الله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى حد أبدا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم جاي له واحد من الأنصار بيقول له في عندي مشكلة كبيرة يا رسول الله إيه هي المشكلة المشكلة أن راجل الأنصار ده راجل فقير جدا عنده جمل الجمل ده هو اللي بيأدي له كل أغراضه بيشيل عليه البضايع وبيسافر بيه وبيتاجر وبيعمل كل حاجة ده رأس ماله ده العربية اللي بيروح عليها لتجارته فالجمل مرة واحدة انقلب بقى شرس جدا أي حد يقرب منه عايز يعضه عايز يعوره فمحدش عارف يتعامل معاه فأكل عيش الراجل ده بقى موقوف مش عارف لا يكسب ولا يشتغل ولا يتاجر ولا يروح فبيقول له يا رسول الله أعمل إيه الجمل بقى شرس جدا فحتى بيقول له في لفظ الرواية أصبح كالكلب الكلب يعني كالكلب المفترس كل اللي يقرب منه يعضه فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ياخده من إيده ويروح للحظيرة بتاعة الجمل والصحابة خايفين على النبي يقولوا له يا رسول الله لا تقترب حتى لا يؤذيك قال دعوني سيبوني ما تشغلوش بالكم انتوا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه عدد كبير من الانصار خايفين لحسن الجمل يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا هم في ساعتها يفدوا النبي بحياتهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فجأة وقف النبي وقف رجل الأنصاري صاحب الجمل بعيد لأنه خايف وعارف هو قد إيه أصبح شرس فإذا بالحبيب المصطفى ينظر إلى الجمل ويشير إليه بإصبعه ايه اللي حصل الجمل قام ومشي وهو موطي راسه مش قادر حتى يبص للنبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل لحد النبي وراح نازل ساجد للنبي والحديث رواه احمد باسناد جيد كما جواده الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه حاجه عجيبه جدا الجمل سجد للنبي فاخذ النبي بخطام الجمل وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخطام الجمل فالجمل وضع يعني فمه عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم وظل يهمهم في أذن النبي فقال النبي أين صاحب الجمل قال أنا يا رسول الله واحد قال له أنا يا رسول الله قال إنه يشكوك إلي أنك تدئبه وتجيعه الجمل بيشتكي لي منك ان انت بتتعبه في الشغل وما بتاكلوش كويس قال لا ندئبه ولا نتعبه ولا نجيعه يا رسول الله بل نريحه اكراما لك يا رسول الله فاذا بالحبيب المصطفى لما عاد إلى بيته دخل عليه أنس بن مالك فأول ما شاف النبي خر ساجدا لله ولسه هيسجد فمنعه النبي قال ماذا تصنع يا أنس قال يا رسول الله جمل يسجد لك فنحن أولى أن نسجد لك يا رسول الله فضحك النبي وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قد إيه الكون ده كله بيحبه وبيحن إليه عشان كده درس الليلة دي بعنوان الكون يحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا الكون بيحن للنبي وأجمع لكم كل الكلام ده في حديث واحد من أعجب ما قرأت أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الإنس والجن بيقول كل الكون ده كله من حجر وشجر ومضر وجبال وبحار وأنهار ونجوم وكواكب الكون ده كله عارف إن أنا النبي عارف إن أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة لما قعدت أتفكر في حديث الجمل اللي سجد للنبي واللي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما تأخرش أبدا عن يعني يعني إن النبي عليه مجرد ما أخذه حتى أعطاه للرجل يعني يدخله العمل أطاع الجمل قعدت أفكر في الفتن وال وال وال يعني والدماء التي تسال الآن على أراضي المسلمين وفي بلاد المسلمين قلت يا سلام لو كان النبي بينا دلوقتي صلى الله عليه وسلم كان بكلمة منه تحقن دماء المسلمين جميعا والكل يطيع لأمر النبي ومحدش يقدر يعصى أمر النبي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان الكون يحن إلى النبي فعلا الكون ده كله بيحن للنبي وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم بل عايز اقول لكم حاجه الكون بيحن للنبي وبيحب النبي قبل ما يعرف انه نبي تخيلوا حضراتكم حديث عجيب جدا رواه مسلم ان النبي كان بيمر في مكه وهو لسه قبل ان يبعث فكان بيمر بجوار حجر فالحجر ده اول ما النبي يعدي يقول ايه السلام عليك يا رسول الله فالنبي يبص يمين شمال فوق تحت مين اللي بيتكلم مش لاقي حد خالص يعدي مرة تانية لقى حد يقول السلام عليك يا رسول الله راح النبي جه في مرة وراح مهد خطوته كده في المكان دوت وقعد يبص مين اللي بيتكلم فلقى الصوت طالع من حجر فأقسم النبي وقال والذي نفسي بيدي والحديث رواه مسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه عمره 11 سنة لسه يعني صبي صغير رايح مع عمه أبو طالب راح مع عمه أبو طالب إلى بلاد الشام في رحلة للتجارة عمه أبو طالب راح لرحلته فما حبش إن هو يسيب النبي عليه السلام لوحده راح واخده معاه في الرحلة ديت وهو رايح الرحلة ديت قدر ربنا سبحانه وتعالى إن كان في راهب على الطريق كان دايما يقوم يحيي القوافل ويرحب بهم في بلاد الشام اسمه بحيرة الراهب بحيرة الراهب لقى أبو طالب جاي ومعاه القافلة ومعاه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لسه ما حدش عارف إنه نبي لأنه كان لسه عمره 11 سنة فشاف منظر عجيب جدا لقى سحابة فوق راس النبي عليه الصلاة والسلام لوحده يعني السحابة دي لو واحد وقف جنب النبي ما تجيش جنبه هو فقط على قد النبي صلى الله عليه وسلم عامله له ظل فوق دماغه وانتوا عارفين الشمس يعني محرقة جدا في الصيف فالش... فالسحابة دي عمالة بتظلل النبي عليه السلام لو تحرك النبي يسارا أو يمينا أو أماما أو خلفا السحابة وراه فتعجب بحر الراهب رحب بالناس وبعدين أعد مأدبة كبيرة وبعدين التجار قالوا له ما كانش عهدك يعني ان انت بتحضر لنا اكل ولا عزوم ولا بتاع قال لا ده انتم ضيوف اليوم وراح دعيهم كلهم قال لهم كلكم ضيوفي فجم كلهم الا النبي صلى الله عليه وسلم ابقاه ابو طالب في الخيمه فبحيره بيقول فين كان في صبي صغير معاكم قالوا اه تركناه قال لا لا هاتوه فجابوه فجاء اليه فراى السحابه فوق راسه فبدا يساله عن أكله وشربه ونومه وبعدين قال له يعني أسألك باللات والعزة أخبرني ماذا تصنع فقال له إني لا أحب اللات ولا العزة ولكن اسألني بالله فقال سألتك بالله ماذا تصنع قال كذا وكذا وبدأ يسأله بعض الأسئلة وبعدين شويتين أراد أن يزيح ثيابه ليرى خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى خاتم النبوة علم أنه نبي آخر الزمان قال من قريب هذا الصبي فأبو طالب قال له أنا قريبه قال من أنت قال أنا أبوه قال لا ما ينبغي أن يكون له أب يعني أبوه أكيد ميت قال صدقت فعلا لقد مات أبوه قال ومن أنت قال أنا عمه فقال احرص على هذا الغلام من كيد اليهود فإنه سيكون نبي آخر الزمان السحابة بتظل النبي عليه السلام بل لما علمت خديجة وسمعت عن يعني أمانة النبي وصدق النبي ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن هو يخرج مع أنه يخرج بالتجارة بتاعته مع الصبي أو الغلام بتاعها اللي هو ميسرة كلكم عارفين القصة الجميلة دي لما راح معاه برضه في تجارة إلى الشام سبحان الملك وهم راجعين كلما حميت الشمس كان ميسرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفوقه ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم الكون ده كله بيحب حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ودي حاجة من ضمن العجائب الغريبة جدا التي لا تخطر على قلب بشر وهي من معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان النبي مش هو بقى اللي بيقول كمان ده واحد من الصحابة اللي شايف تلميذ النبي عبد الله بن مسعود بيقول والذي نفسي بيدي اني إن لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي كان الحصوة تتحط في إيد النبي تقوم تسبح بحمد الله تخيل حضرتك لما تكون واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة اتحطت في إيده طوبة حصواية واخد بالك ومرة واحدة بدأت تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى في حديث تاني عند البخاري ابن مسعود نفسه هو اللي بيقول بيقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي اللقمة تتحط في ايده صلى الله عليه وسلم تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا كان يمر بجوار جبل أحد والحديث رواه البخاري في يوم من الأيام معدي هو والصحابة من قدام جبل أحد فبيقول لهم أحد جبل يحبنا ونحبه الجبل ده في نظر الناس كلها هو عبارة عن صخور وحجارة وتراب ورمل لكن الجبل ده ليه أحاسيس لأن ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين المولى عز وجل بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم المولى عز وجل بيقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الكون ده كله بيسبح بحمد الله الكون ده كله بيسجد لله سبحانه وتعالى الواحد لما يسمع الكلام ده بيستحوي يتكسف أو يقول يا سبحانك يا رب ما أحلمك بقى الكون بيسجد لك والكون بيسبح بحمدك سبحانك يا رب العالمين وفي ناس من عصاة الإنس لحد النهاردة كل واحد منهم رافض أن يسجد لله سبحانه وتعالى واللي مش هيسجد لله سبحانه وتعالى ربنا مش هيكرمه بنعمة السجود ليه يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إيه السبب إن هم اتمنعوا من السجود لله يوم القيامة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف المولى عز وجل عن ساقه يوم القيامة أهل التوحيد والإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم قولوا آمين يسجدوا لله سبحانه وتعالى المنافق واللي رفض يسجد لله سبحانه وتعالى يجي يسجد فيتحول الجسد إلى طبقة واحدة يبقى عامل زي الألم ده كده يعوز يسجد ما يقدرش ينزل في فيلقى على قفاه على ظهري سبحان الملك ايه السبب وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون سبحان الملك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الكون ده كله بيعبدني الكون ده كله بيسجد لي انت يا ابن ادم بت... بتستكبر ان انت تسجد لي هو انت ايه في الكون ده كله انت تمثل ايه بالنسبه لجبل اقف جنب جبل تتخض من منظره ورغم ذلك الجبل ده ربنا انا انا عنه سبحانه وتعالى قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن ده لو نزل على الجبل دوت الجبل ده يتصدع خشوعا وخشية لله سبحانه وتعالى وده جبل والحديث بقى العجيب اللي فعلا بيخلي الواحد عقله يكاد ان هو يطيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح ولولا صحة النقل ما صدقنا هذا الحديث شيء عجيب جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف ملك من حملة العرش حملة العرش كم واحد ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هل الثمان ملائكة دولت هم دول اللي شايلين العرش طبعا لا يعني هم لو سابوا العرش العرش يقع لا طبعا وإلا ارجع لسورة هود عليه السلام أن المولى عز وجل حينما قال وكان عرشه على الماء وكان عرشه إيه على الماء ده في بداية الخليقة زمان تمام وكان عرشه على الماء فلما أراد الحق جل وعلا من الملائكة أن تحمل العرش قال انطق ثمانية من الملائكة وقال احملوا العرش فجم يحملوا العرش لم يستطيعوا فقال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي فيحمل العرش بحول الله وقوته لا بقدرة الملائكة لكن أقول لك الحديث النبي بيوصف واحد من الملائكة من حملة العرش قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى في الأرض السبعة رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن يعني شائئ السبع أراضين وشائئ ما بين السماوات والأرض وشائئ السبع سماوات بما بينهما إلى سدرة المنتهى إلى عرش الرحمن والعرش على قرنه فيقول ذلك الملك وقد انحنى لعظمة المولى عز وجل يقول سبحانك ما أعظمك وفي رواية سبحانك حيث كنت فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا سبحان الملك الواحد لما يسمع حديث زي دوت ملك بالحجم الرهيب ده كله ويقول سبحانك ما أعظمك والمولى عز وجل يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا إزاي إنسان تحمله رجلاه في أي زمان ولا في أي مكان إنه يحلف بالله كاذبا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من آفة الكذب سبحان الملك تعالوا نكمل بقى مع بعض كيف حن الكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرحمن لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفنا قد ايه الكون بيشتاق وبيحب النبي ولسه هنكمل مع بعض مكملين مع بعض ونشوف قد ايه الكون ده وانا ليه بتكلم عن الكون عشان نحس كمسلمين ان النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما لما يأمرنا بأمر لا يكون الكون أسبق إلى تنفيذ الأمر من المسلم الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لما النبي يأمرنا بأمر على عين وعلى راس ننفذ ونطيع ونسمع الكلام يا جماعة لازم نخاف على بعض ونحب بعض ولازم نحب ديننا ولازم نحافظ على ديننا ربنا رب يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلاد المسلمين من الفتن التي تموج موجا آمين يا رب العالمين اخواني واحبابي لسه بنقول النبي معدي من جبل احد فبيقول قدام جبل احد فبيقول له احد جبل يحبنا ونحبه يوم يطلع النبي في يوم من الايام كما في البخاري ومسلم يطلع هو ابو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل الجبل فرحان بجد فرحان عايز يعبر عن فرحته انت لما تكون عايز تعبر لحد عن فرحتك بتبتسم في وشه بتاخده بالحضن بتتحرك بتعمل اي حاجه تروح تجيب له حاجه حاجه ساقعه تشربه اي حاجه فالجبل هيعمل ايه مفيش قدامه غير حاجه واحده يعبر بيها عن فرحته انه يهتز بس هيهتز ممكن يموت اللي فوقيه فلما اهتز الجبل ضرب النبي بقدمه على الجبل وقال اثبت احد يعني فرحتك هتضيعنا يعني ممكن ممكن نموت كلنا اضبط أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان ودي كان بشارة باستشهاد عمر وعثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين في يوم من الأيام والحديث رواه البيهقي بسند جيد يجي واحد أعرابي فجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام عمره ما يترك فرصة للدعوة ويسيبها أبدا ودي يعني دعوة ليك إن أنت عمرك ما تشوف أي إنسان على وجه الأرض إلا وتدعوه إلى الإسلام ده لو ما كانش مسلم ولو كان مسلم ادعوه إلى الالتزام وإلى الالتزام الالتزام الحقيقي مش الالتزام المنظر والمظهر وبس التزام الخلق والسلوك والأدب والمعاملة يعني فعلا محتاجين الإسلام العملي نحن بحاجة لأن نشهد لله أو لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية فالأعرابي جه للنبي عليه السلام معدي من عليه فالنبي ناداله فقال له هل لك إلى خير قال ما هو قال أن تسلم قال لا أسلم حتى أرى بينة عايز أشوف كده معجزة ولا حاجة كده تخليني أسلم قال ألا إن رأيت بينة أتسلم قال أجل فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شجرة, شجرة النرجس شجرة ضخمة جدا فيقول ألا إن أمرت هذه الشجرة فجاءت إلي أتسلم قال أو تأتي إليك قال أجل فأشار النبي إلى الشجرة بيده هكذا يعني تعالي فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا تخيل حضرتك وتخيل حضرتك الشجرة لها جذور ضخمة جدا وهي أصلا شجرة كبيرة وإذا بالشجرة بجذورها عمالة بتشق الأرض بتشق الأرض وفضلت ماشية لحد ما وصلت للنبي وانحنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت وشهدت له بالرسالة ثلاث مرات ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع فأشار إليها فعادت مرة أخرى فقال رجل الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عائد إلى قبيلتي فإن أسلموا وإلا عدت إليك بنفسي فذهب رجل إلى قبيلته وناداهم للإسلام سبحان الملك شوف الآية العجيبة الأرض الأرض بتتشق والشجرة ماشية بتشق الأرض عشان تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشابه لهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح إنه برضه رجل أعرابي جاي للنبي عليه السلام بيقول له يا محمد لئن أريتني آية لأسلمن أؤمنن معك يعني أنت بس وريني آية وأنا أسلم معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دعوت لك هذا العذق العذق اللي هو الغصن الغصن اللي مليان رطب وتمر وحاجات كده فقال له إيه رأيك الغصن اللي فوق ده تحب أخليه ينزل لك فالراجل استغرب فأشار النبي للغصن الغصن تخيل حضرتك النخلة ضخمة جدا وعالية جدا فالنبي بيشاور للغصن مليان رطب مليان تمر فراح مشاور للغصن راح الغصن فضل ينزل ينزل ينزل لحد ما وصل إلى النبي ونطق بالشهادتين ثم عاد مرة أخرى فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا متخيل لو واحد فينا شايف الآيات ديت وشايف النبي وبتحصل له المعجزات ديت كيف يزداد الإيمان عشان كده بقول لك جيل الصحابة جيل لا ي... يعني ليس له مثيل أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هم جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم من الأيام هعمل لكم درس كده يعني إزاي لماذا وصل هذا الجيل إلى هذه المرتبة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى لأنه أولا اختيار المولى عز وجل ثانيا لأنهم تربية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحديث العجيب جدا اللي بيمر علينا مرور الكرام رغم انه حديث مؤثر جدا وانا بستغرب له ولذلك يعني بس نقول الحديث واقول لك ايه اللي بيحصل لما كانوا بيحكوا هذا الحديث في يوم من الايام والحديث رواه البخاري النبي عليه السلام جات له امراه من الانصار فبتقول له يا رسول الله كان النبي بيخطب الجمعه على جذع من خشب جذع قاطعينه من شجره كانت موجوده قدام المسجد شالوا الشجره وخدوا منها حته جذع كده بقى النبي يطلع في يوم الجمعه ويخطب الجمعه فقالت امراه من الانصار يا رسول الله الا نصنع لك منبرا كان ابنها نجار قالت له انا نصنع لك منبرا قال اجل اصنعوا منبرا فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالمنبر في الجمعة التالية وحطوا المنبر وأزاحوا الغصن جانبا اللي هو إيه الجزء ده فقام النبي على المنبر يخطب وفجأة سمعوا صوتا كصوت الناقة العشراء اللي هي في شهرها العاشر وهي حامل صوت عجيب جدا جدا والصحابة قاعدين في الصف الأول سامعين الصوت إذا بالجزع يحن ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم خشب خشب بيحن ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم حاجات لولا صحة النقل ما صدقناها الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله فإذا بالحبيب المصطفى لو واحد غيره ليه معقول يعني أقطع الخطبة الجميلة دي عشان حتة خشبة لا ده حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي رحمة للإنس والجن والطير والوحش والدواب والجمادات رحمة للمؤمن والكافر رحمة لكل الكون صلى الله عليه وسلم نزل النبي والتزم الجزع أي احتضن الجزع والله قلت ساعتها لما قريت الحديث قلت يا ريتني أنا كنت حتة الخشبة ديت وافوز بس بحضن النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم الجزع فسكن الجزع في رواية عند أبي داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع أي لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة لو ما كنتش حضنته كان هيفضل يبكي ويحن وتسمع صوته لحد يوم القيامة سبحان الملك شفت رحمة النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم اللي عايز أقوله لك إن كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان لما يحدث بهذا الحديث كان ما يتحملش كان ما بيتمالكش نفسه كان يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن إلى النبي وقلوب لا تحن إليه شيء عجيب جدا جدا إن, إن إحنا نلاقي في الزمن بتاعنا ده قسوة ناس يعني لما تقول له النبي بيقول هو مش مقتنع بكلام النبي بل ان بعض الناس عياذا بالله على المواقع يا ربنا يعافينا يا رب ويهدي جميع الناس يا رب العالمين ناس عماله بتسب في النبي النبي يسب صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي الطير والوحش والكون ده كله عارف ان هو رسول الله اللي وقره الجبل ووقره الوحش ووقره الجمل ووقره كل شيء صلى الله عليه وسلم يسب بل الأعجب من كده والله الذي لا إله غيره أخ عزيز من تونس لسه بعت لي النهاردة والله رسالة على صفحتي على الفيسبوك حاجة عجيبة جدا جدا بعت لي مقطع من إحدى القنوات أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهديهم حاجة عجيبة حاجة في قمة ال- يعني يعني الإساءة التي لا تخطر على قلب بشر يعني أساءوا إلى النبي وأساءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل إن يعني كما تعلمون بعض الدول اللي عملوا تمثيليات وصوروا فيها أنبياء المولى عز وجل لقصة سيدنا يوسف وهذا لا يجوز أبدا أن يمثل صورة أي نبي من الأنبياء ولا حتى الصحابة حتى يمثلوا في صورة ممثلين والممثل ده هو هو نفس الممثل اللي ممكن يطلع النهارده بدور سيدنا يوسف ممكن يطلع في مسلسل تاني بدور واحد حبيب او واحد آه، عايش قصة حب ولا غرام هذا لا يجوز ابدا فالامر لما لما سكت المسلمين ولم ينكر احد منهم على هذا تجرؤوا اكثر من ذلك ونفس البلد ديت ونفس القنوات ديت انتجت فيلما فيلم هو فيلم كرتون لكن ليس للصغار هو للكبار وللصغار لكن جابوه في صورة كرتون فجسدوا الحق جل وعلا والله العظيم كاد قلب أن ينصدع حينما رأيت هذا المنظر قبل أن آتي إلى الحلقة بحوالي 3-4 ساعات والله الذي لا إله غيره رسمين المولى عز وجل في صورة راجل ملتحي شكله أبيض وبيطل من سحابة وطفل صغير بيتكلم معاه بيقول له يا ربي أعمل إيه في كذا وربنا بيرد عليه معقولة في مسلم على وجه الأرض تصل بجرأته على المولى عز وجل أنه يجسم صورة المولى عز وجل ربنا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللي سيدنا موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك ده مين ده كريم المولى عز وجل واحد من أولي العزم الخمسة من الرسل يعني من أفضل خلق الله أفضل خمسة وجدوا على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كان من ضمنهم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك ده كليم المولى عز وجل ما ينظرش إلى المولى عز وجل ليه لأن البشر في الدنيا غير مهيأ لأن هو ينظر إلى المولى عز وجل لكن يوم القيامة آه يوم القيامة في الجنة إن شاء الله يعني يكشف الحجاب وننظر إلى وجه الكريم التواب سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لكن في الدنيا ما ينفعش حتى ولو كنت رسولا من أولي العزم الخمسة قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى مجرد تجلي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا سيدنا موسى أغشي عليه ولم يستطع رؤية المولى عز وجل أقوم أنا أتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى وأجسمه في صورة واحد ملتحي وعمال بيكلم طفل إيه الجرأة العجيبة دي يا جماعة سبحانك يا رب ما أحلمك والله العظيم الواحد لما بيشوف المناظر دي بيقول ما أحلم المولى عز وجل شوف حلم ربنا على الناس قد إيه الناس أهو ربنا بيرزقهم وبيعافيهم وبيكرمهم و و- ورغم ذلك شوف النهاردة أربع أخماس أهل الأرض يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بعفو ولا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا سبحان الملك تعالوا نكمل مع بعض شيء عجيب جدا في يوم من الأيام والحديث رواه مسلم قام أبو جهل عليه من الله ما يستحقه فبيقول لبعض ال- المشركين اللي قاعدين عند الكعبة قال هل يعفر هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم يعني هل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيجي المكان دوت وبيصلي ويحط جبهته على الأرض قدام عينكم قالوا أجل يفعل ذلك قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك مش خد بالك بقى لا- لا- لأطأن على عنقه أو لأعفرن وجهه في التراب صلى الله على النبي محمد أبو جهل بيقول لو شفته ساجد دلوقتي هحط رجلي على عنقه أو هعفر وشه في التراب فلما دخل الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما دخل الحبيب المصطفى وسجد أمام الكعبة أراد أبو جهل أن يطأ برجله النجسة على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به فجأة يتقي بيديه وأرجع إلى الوراء حاجة كده كأن في حاجة بتهجم عليه وهو عمال بيحمي نفسه وبيدفعها وبيرجع لورا ومفزوع فالمشركين مش شايفين إنما هو بس اللي شايف قالوا ما بك يا أبا جهل إيه اللي حصل قال والله إن أولات والعزى إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة هعيد لك اللفظ تاني إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فنظر النبي إليهم وقال والذي نفسي بيدي لو دنا مني خطوة واحدة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا الملائكة واقفة بتحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولو أبو جهل قرب خطوة واحدة كانت مسكته فصلت دراعه ورقبته ودراعه التاني ورجله ورجله ومصارينه كانت قطعته حتة حتة دفاعا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي فيه ناس مننا لحد النهارده مش عارفين قدره ولا مكانته صلى الله عليه وسلم وفاكرين ان ان الازمات اللي فيها المسلمين ممكن تعدي فقط ب- آه، آه، بمظاهره ولا بمليونيه ولا بتخريب ولا ضرب جيش ولا ولا ولا الكلام ده كله لن يكون الا ان احنا نرجع لمليونية كمليونية أصحاب الغار اللي لما دخلوا الغار واتحطوا في أزمة عرفوا أنه لابد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إن هم يتوسلوا بعمل صالح لو إن كل واحد فينا عمل في أسرته وفي عيلته وفي حتته في منطقته مليونية عبادة مليونية تسبيح مليونية استغفار مليونية دعاء مليونية قيام ليل مليونية صيام ولسه عندنا الصيام بكرة وبعده عشان نكمل الثلاث أيام بتاعت الشهر العربي مليونية بر والدين مليونية آه، صدقة مليونية إطعام فقراء يتامى لو عملنا الخير دوت صدقوني والله يا جماعة وأقسم لكم بالله ثقة في الله سبحانه وتعالى ربنا هيفرج هم الأمة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الملك في غزوة أحد والحديث رواه البخاري ومسلم الملائكة نزلت مخصوص علشان تقاتل وتدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه، في غزوة خيبر والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم كان في امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث زينب بنت الحارث كان نفسها تنتقم من النبي وانتوا عارفين اليهود هم اليهود فحبت تنتقم من النبي عليه السلام فلما سألت الصحابة قالت لهم من أي الطعام يحب نبيكم أن يأكل قالوا من الشاه بيحب يأكل لحم الشياه قالت ومن أي الشياه يحب أن يأكل بيحب يأكل إيه بالظبط هنا قالوا ذراع الشاه فقامت عاملة شاه وشوياها ودفتت فيها السم وزودت جرعة السم في ذراع الشاه لأن هي دي اللي هياكل منها النبي عليه السلام وراحت عازمة النبي وبعض الصحابة ومعاها مجموعة من اليهود فالنبي قبل العزومة لسبب واحد بس لعل وعسى ربنا يشرح صدرهم للإسلام فيسلموا لأن النبي بعث ليعبد الكون كله لله صلى الله عليه وآله وسلم دخل النبي ولسه ماسك ذراع الس- الشاه وشوف الرقة الرقة في الأكل سبحان الملك اقرأوا بقى يا جماعة في الاتيكيت اللي الغرب بي- بيتشدق بيه اقسم لكم بالله هتلاقوا كل الحاجات بتاعت الاتيكيت اللي بيتكلموا عنها في الغرب وفي الشرق كلها ماخوذه من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فالمهم اخذ النبي ذراع الشاه مش بيقول لك بقى شوف الروايه ما بتقولش فنهش نهشه لا نهش يعني كلب اسنانه ودروسه وايديه يعني فاهم ازاي اه يعني آه، ده الواحد بقى غير النبي لكن النبي شوف الرقه فنهس نهسة من ذراع الشاة نهس نهسة خد كده ب- ب- بأنيابه كده حتة صغيرة من اللحم النبي كان رقيق جدا في أكله وشربه وحياته صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم خد حتة صغيرة ولسه هيكمل وإذا بذراع الشاه تنطق وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة اوعى تاكل حاجة مني يا رسول الله ربنا بينطق ذراع حتة عظمة وعليها حتة لحمة وبينطقها المولى عز وجل إكراما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة فتفل النبي ما كان في فمه لكن كان تسرب جزء من السم وكان سبب في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الحقيقة نختم بالقصة الجميلة ديت قبل ما نطلع الفاصل كان في واحد مولى من موالي النبي اسمه سفينة سفينة في يوم من الأيام والحديث رواه الحاكم بسند صحيح بيقول في يوم من الأيام كان راكب مركب فانكسر المركب فتعلق بلوح من ألواح المركب حتى ما وصل لجزيرة من الجزر كانت الجزيرة ديت موطن للأسود بيقول فوجدت نفسي في أجمل الأسود فأول ما وصل لها أسد مستنيه فخاف قال لكن خوف من الله كان أعظم فلما رآه الأسد ما كان من سفينة إلا أن قال كلمة واحدة قال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من الأسد إلا أن ضربه بمنكبه كده يعني خبطة بسيطة كده حتى يخرجه من المكان الذي فيه تجمع الأسود إلى أن أوصله إلى مكان فيه أناس يعني آه، ي- يوقدون نارا يعني بيشوا ويأكلوا فتركه قال سفينة فنظرت إليه فإذا به يودعني, يودعني لأنه قال له يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله تعالوا نكمل يعني حنين الكون كله للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب
تعالوا نزور بيت الرسول ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ال- الخبرين اللي جايين ورا بعض أعجب كل واحد فيهم أعجب من التاني ويمكن أول مرة نحكي القصتين دولت وهما من أعجب من الخيال الحديث الأولاني رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن تخيلوا حضراتكم من مدى حب الكون ده كله للنبي صلى الله عليه وسلم إن في الحج والنبي عليه السلام وهو بينحر البدن الجمال تخيل ان الجمال كانت بتتسابق بين يدي النبي ايهم يذبح قبل الاخر حديث عجيب جدا حديث رواه عبد الله بن قرطن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر وقرب إلى رسول الله خمس بدنات خمس جمال فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها ده لفظ الحديث كان الجمال وهم جايين عشان يذبحوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هم عشان يذبحهم في يوم يعني سبحان الله يعني حاجة عجيب في الحج وهو جايب جايبين بقى الخمس ج- خمس جمال دولت كانوا بيجروا ويستبقوا ال- أي أول واحدة فيهم مين اللي تتذبح ومين اللي يذبحها النبي عليه الصلاة والسلام الأول وكأن الذبح بين يدي النبي حياه شيء عجيب جدا لكن الخبر اللي أعجب من ده حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب الدرر الكامنة بيحكي حكاية أغرب من الخيال بيقول كان عدد كبير جدا من النصارى كانوا مشغولين بالتنصير في بعض البلاد فأرسلوا مجموعة كبيرة جدا من المنصرين إلى بلاد إلى الأماكن اللي فيها تجمعات المغول واللي ساعدهم على كده هذا الطاغية اللي كان اسمه هولاكو وكان السبب في ان هولاكو رغم ان هو تتاري رغم فكان بيمهد لهم الموضوع دوت في موضوع التنصير لان زوجته اصلا كانت نصرانية وهي اللي كانت بتقنعه انه يتركهم من اجل ان ينصروا المغول فما كان من هؤلاء إلا أن هم استطاعوا أن ينصروا بعض المغول وفي يوم من الأيام تنصر أحد أمراء المغول فراح مجموعة من كبار النصارى عشان يحتفلوا وعملوا حفل كبير جدا من أجل الاحتفال بتنصر هذا الرجل من أحد أمراء المغول بدأ واحد من النصارى آه، في بداية الحفل بدأ الحفل بحاجة في قمة القباحة بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم المغول كان معاهم آه، مجموعة من ال- ال- ال- ال- عزكم الله الكلاب آه، بعيدة في المعسكر بتحرس المكان فكان من ضمنها كلب آه، صيد ضخم جدا كانوا رابطينه ومقربينه منهم الكلب دوت أول ما بدأ هذا الرجل النصراني يسب في النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الكلب يزمجر وينظر إلى الرجل بنظرة بيتطاير من عينيه الشرر وفجأة انفلت من السلسلة اللي مربوط بيها وهجم على الرجل كل جزء كبير من دراعه ولولا إن هم خلصوه كان هيموت في إيديه فقالوا له واحد من المغول بيقول له ربما إن الكلب عمل كده لأنك بتسب النبي بتاع المسلمين صلى الله عليه وسلم قال له لا لا لا الموضوع مش كده خالص بالمرة قال له امال ايه قال له هو الكلب واضح انه ذكي جدا فانا لما نظرت له هو ظن ان انا عايز اضربه او اذيه فهو عشان كده زمجر وجه عشان يعتدي عليا قال له طيب كمل فبدأ يكمل وازداد في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم فزمجر الكلب الحكاية حكاها الحافظ ابن حجر في الدرة الكاملة فزمجر الكلب وبدأ يتغيظ وبدأ يعني يصي- يصيح ومرة واحدة انفلت مرة تانية من السلسلة وأطبق على عنق هذا النصراني وأكل رقبته كاملة وأطاحه ميتا فقالوا هذا بسبب سبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تخيل حضرتك لما كلب أعزكم الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يدافع المسلمون عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكيف لا يغضب المسلمون للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شوف الصحابة ومحبتهم للنبي كان شيء يفوق الخيال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في حديث الهجرة لما النبي دخل عليه في نحر الظهيرة والحديث رواه البخاري فقال له يعني قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد أن يأتي إلينا في هذا الوقت بأبي هو أمي إلا لأمر يعني حاجة أكيد حاجة حصلت فدخل النبي وقال له يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة بكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبا بكر أمنا عائشة بتقول ما شفتش حد في حياتي بيبكي من الفرح إلا لما شفت أبي بيبكي من الفرح وبيبكي من الفرح ليه ده عارف ان السيوف منتظراه بره والمشركين نفسهم يقتلوه هو والنبي صلى الله عليه وسلم لكن مش مشكلة الموت مع النبي حياة وإذا بأبي بكر يمشي مع النبي في هذه الهجرة المباركة اللي عمر بن الخطاب قال عنها لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وهي ليلة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يمشي قدام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة النبي بيقول له يا أبا بكر ما حملك على ذلك قال يا رسول الله أذكر الطلب أي طلب قريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله فيبتسم النبي يقول له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني لو, في لو كان في أذى أو قتل أو أي حاجة تحب أنت تفديني قال أجل ودي محتاجة شك أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله يوصل أبو بكر للغار يقول له انتظر يا رسول الله فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله يدخل يمسح الغار ما يلاقيش حاجة غير ثلاث شقوق في الحيطة يشق ثيابه نصفين ويسد ش- ش- شقين في الحائط ويبقى الشق الأخير فيجلس أبو بكر أبو بكر على الأرض ويسد الشق الثالث برجله ثم يقول الآن ادخل يا رسول الله يدخل حبيبنا المصطفى وهو تعبان من مشوار البعيد دوت وينام ويحط خده على رجل أبي بكر يا بختك يا أبو بكر وإذا بشيء يأتي من الجحر فيلدغ أبا بكر فيجري السم في عروقه فيبكي فدموعه تنزل على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيستيقظ النبي ما بك يا أبا بكر قال ندغت يا رسول الله قال وما الذي جعلك لا تخبرني قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله أنا مش لاقي كلام أعلق بيه يعني أنا أموت بس أنت ما تصحاش يا رسول الله وتقلق أنا أموت بس أنت ما تتعبش يا رسول الله فإذا بالنبي يدفن على جرح أبي بكر فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب ينام مكان النبي في ليلة الهجرة رغم أن النبي طمنه أنه لن يخلص إليه كمكروه لكن أقسم لكم بالله إن لو حتى النبي قال لعلي بن أبي طالب نم مكاني يا علي وسوف تقتل الليلة لقال على العين وعلى الرأس يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله مش هو ده كان شعار الصحابة كانوا دايما كل ما يتكلموا يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله لأن ما فيش أغلى من الأم والأب عشان كده إحنا نفديك بأي حد المهم أنت تعيش يا رسول الله كان في يوم من الأيام في إحدى الغزوات النبي بيسوي الصفوف ومعاه حتة عصاية صغيرة فبيمشيها كده عشان الصفوف تبقى متساوية فإذا بصحابي اسمه سواد ابن غزية سواد ابن غزية كان بطنه طالعة لقدام شوية كده فالعصاية خبطت فيه خبطة بسيطة فقال أقدني منك يا رسول الله أنت ضربتني على بطني عايز أخد بقى إيه ح- عايز أختص منك يا رسول الله الصحابة مستغربين فإذا بالحبيب المصطفى ينزع القميص من على بطنه ويكشف بطنه ويقول له استقد يا سواد فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة ما كان من سواد بن غزية إلا أنه احتضن بطن النبي وظل يقبل النبي في بطنه فقال النبي ما حملك على ذلك يا سواد قال يا رسول الله لقد حضر ما طرد احنا داخلين على غزوة وقتال وممكن اتقتل فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد وهم راجعين واتقتل سبعين من خيرة الصحابة كان منهم أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حزين جدا على الصحابة وحزين أكتر على حمزة بن عبد المطلب وراجع هو حزين وامرأة من بني دينار لا نعرف اسمها لكن حسبها أن الله يعرفها قالت لهم يعني دخلوا عليها فبيعزوها لأنها أصيبت مصابا يعني لم يصبه أحد ما حدش اتصاب قد مصاب هذه المرأة اتقتل جوزها وابنها وأبوها وأخوها في غزوة أحد فقال لها قتل أخوك قالت وما صنع رسول الله قتل أبوك وما صنع رسول الله وكل ما يقولوا لها واحد يتقتل من قريبة تقول لهم وما صنع رسول الله قال هو بخير قالت أريد أن أراه فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شافت النبي قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله وجلل دي من الأضداد تأتي بمعنى عظيمة أو حقيرة لكن هي قصدها هنا حقيرة أي مصيبة بعدك حقيرة تهون المهم أنت يا رسول الله تبقى سليم ومعافى ولو أبائنا وأمهاتنا والدنيا كلها ماتت مش مهم كل ده أمر بسيط بس أنت تبقى سليم ومعافى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الغزوة كما عند مسلم لما يعني عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقض المشركون على المسلمين وقتلوا سبعين من خيرة الصحابة وأرادوا بعد ذلك قتل النبي اجتمع تسعة حول النبي سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فقال النبي من للقوم وهو رفيقي في الجنة السبعة من الأنصار تقدم كل واحد منهم يقاتل جيشا بأكمله تأملوا في اللفظ جيشا بأكمله واحد داخل قدام جيش فقتل الأول والثاني لحد ما وصل للسابع اسمه عمارة ابن يزيد بن السكن لما اتقتل ظل يزحف على يديه ورجليه حتى حتى وضع خده على قدم النبي ونظر إليه وكأنه يقول أنا معك يا رسول الله حتى آخر قطرة من دمي فنظر النبي إلى صاحبه وقال ما أنصفنا أصحابنا نثل كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي ثم بعد ذلك نفذت السهام من سعد بن أبي وقاص ما تبقى معه إلا طلحة بن عبيد الله فقال النبي من للقوم فقال طلحة أنا يا رسول الله دخل يقاتل جيش كامل بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فمع أول دخوله ضربوه بالسيف فانقطعت أصابعه قطعت أصابعه فقال حس من شدة الألم فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا فضل يتحامل ويشيل النبي ويرجع بيه بظهره وأول ما قرب المشركين يحط النبي للنبي كان متعب قبلها وقع في الشراك في الحفرة وانكسرت ربعاته وشج جبينه صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى صخرة خلاص كان تعب فإذا بالنبي يتحامل ويصعد فوق الصخرة يقول أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشر المبشرين بالجنة في الحتة ديت والموقعة الصغيرة ديت طلحة بن عبيد الله انضرب 39 ضربة بالسيف يا شباب المسلمين يا شباب المسلمين يلي ممكن يكون منكسر عن صلاة الفجر يا شباب المسلمين اللي قاعدين قدامي دلوقتي ممكن تكون امك وابوك قاعدين جنبك وانت مش عايز تبوس ايديهم بالله عليك بوس ايديهم يا بنات المسلمين اللي ممكن تكون امك وابوك قاعدين جنبك دلوقتي وانت مكسوفه ان انت تبو- بوسي ايديهم اشكريهم على اللي عملوه معاكي ربنا يبارك فيك وفيهم جميعا يا رب العالمين يا شباب المسلمين اللي ممكن يكون لساننا بيكسل وبيفطر وبيفطر شويه كده يعني ما فيش برضه يعني اجتهاد في ذكر المولى عز وجل طلحة بن عبيد الله ينضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة حبهم للنبي شيء يفوق الخيال طلحة بن- أبو طلحة الأنصاري في غزوة أحد كان يحط جسمه كده حوالين النبي يقول له لا تشرف يا رسول الله ما تبصش على سهام المشركين نحري دون نحرك يا رسول الله سماك بن خرشة اللي هو أبو دجانة يقف ويتطرس حول النبي صلى الله عليه وسلم والسهام عماله تترشق في ظهره لحد ما وصفه بعض الصحابه انه اصاره كالقنفذ عارف حضرتك القنفذ اللي طالع منه الشوك من كل حته كانت السهام طالعه من ظهره من كل حته بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا مش متخيل المنظر ده واحد حاطط نفسه حوالين النبي والظهر عمال تخش سهام يمين وشمال وفوق وتحت وهو عمال بيتقطع حتت مش مهم كل سهم يجي في جسمي فداء لرسول الله انا مش احسن من الناقه اللي كانت قدمت نفسها عشان تتذبح قبل اختها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم انا مش احسن من الجمل اللي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم انا مش احسن من النخله اللي شقت الارض عشان تيجي لحد النبي وتشهد له بالرساله ثلاث مرات علشان كده ما تستغربش لما تعرف ان الصحابه ما كانوش مشتاقين للجنه وبس لا مشتاقين لصحبه النبي في الجنه يجي له الرجل والحديث رواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد حسن يقول له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس اجمعين واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت رفعت مع النبيين في الجنه وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك فيسكت النبي وينزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يجي له الأعرابي كما في البخاري ومسلم عن أنس يقول له يا رسول الله متى الساعة يقول وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت يوم أنس يفرح يقول والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم نعم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا ورب الكعبة يا رب جمهور ليلى في بيت النبي وكل العاملين على ليلى في بيت النبي واخوان المصورين والمخرج والدنيا كلها وكل العاملين في هذه القناه المباركه بنحب النبي وبنحب الصحابه وبنحب الصالحين ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم يجي النبي يقول لربيعه سلني شيئا يا ربيعه قال اسالكم مرافقتك في الجنه يا رسول الله قال او غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة استحضر معايا الأمثلة اللي ذكرتها واستحضري معايا الأمثلة اللي أنا ذكرتها وعايز أقول بجد الواحد خجلان الواحد خجلان قوي ان الجبل يحب النبي واحنا مش عارفين نحب النبي للدرجه دي الواحد خجلان ان ان الوحوش والطير والدواب والدنيا كلها تاثرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والحجر الصخره او ال- ال- ال- الحبايه تسبح في يد النبي واللقمه تسبح في يد النبي واحنا يعني سبحان الله يعني لسه برضه ما وصلتش محبة النبي في قلوبنا ان احنا ننفذ كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا مين يا جماعة كتاب الله وسنتي مين يا جماعة فينا اللي ناوي ليلة دي يتوب ان شاء الله ونسميها ليلة التوابين مين اللي ناوية ليلة دي ان شاء الله انها تلبس حجابها مين اللي ناوي النهاردة ان شاء الله يقبل ايد امه وابوه يبدأ صفحة جديدة معاهم مين اللي ناوي يكفل اليتيم ان شاء الله مين اللي ناوي ينصر بلده مين اللي ناوي ان شاء الله الليله دي يقوم الليل ان شاء الله ويدعي لاخواننا ان ربنا يفرج هم اخواننا في ليبيا وتونس وفلسطين وسوريا واليمن وكل بلاد المسلمين ومصر وكل بلاد المسلمين مين اللي ناوي يكون ايجابي ان شاء الله عشان يخدم دينه وبلده يعني ان شاء الله في خير كبير جدا ان شاء الله واحنا أمة النبي محمد لا تخلو أبدا من الخير أتمنى إن شاء الله إن احنا نجد قلوبا تسمع هذا النداء أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير فاصل قصير ونرجع لكم عشان نستمتع بأسئلتكم ويعني آه، إيميلاتكم إن شاء الله ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا فاصل قصير ونرجع لكم صلى على الحبيب
تعالوا نزور بيت الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله وجاي لنا رسائل على الفيسبوك الأخ عابد اللهم بارك في هذه القناة والمشرفين عليها آمين يا رب العالمين وجزاك الله خير خير شيخ محمود يعلى الله في ميزان حسناتك وحسناتكم أجمعين إن شاء الله حسام الشربجي إنه أحبك في الله يا شيخ محمود آه، أحبكم الذي أحببتوني فيه أحبكم الله وربنا يا رب يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله عمر عبد المعطي جزاك الله خير يا شيخ محمود لكن أتمنى أن الشعوب تدرس سيرة النبي والصحابة ويسيروا على نهجهم طبعا إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محتاجين فعلا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجين ندرس سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم و... وإن شاء الله أدلكم يعني يعني هذا من باب الدلالة على الخير لكتاب كتابي كتاب سيرة الرسول عليه السلام م- بفضل الله سيرة كاملة فيه من الألف للياء وكلها محققة وكتاب أصحاب الرسول أيضا وقصص التابعين يعني برضو هذا التكملة يعني آه، سيرة الرسول عليه السلام وأصحاب الرسول وقصص التابعين ثلاث كتب ممكن تلم بيهم بفضل الله حياة النبي وحياة الصحابة وحياة التابعين فعلا هتتأثر وهتعيش وتشعر أن أنت في دنيا تانية حينما تقرأ سيرة هؤلاء اسلام عباد ربنا يجزيك عنا كل خير ويجزيك يا أستاذ اسلام آه، الاستاذ ضياء الاستاذ ضياء العجيل الله يعطيك الف عافيه ويعطيك يا اخي العزيز ربنا يحفظك الاخت شيماء محمد ارجو ان آه، تحدد لنا حلقات تتكلم فيها عن حق الزوج الحقيقه بقى ارجع لي الجزء الاولاني من ليله في بيت النبي اتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في حوالي على ما اذكر حوالي يمكن حوالي 50 حلقه عن الحياة الزوجية من الألف للياء بفضل الله لحد تربية الأولاد فربنا يكرمكم إن شاء الله تلاقيها موجودة إن شاء الله على آه، آه، موقع قناة اقرأ ربنا يبارك فيكم الأخت هديل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بارك الله فيك يا شيخنا ربنا يحفظك الأخت جميلة علمي انه يحبك في الله يا شيخ محمود ربنا يحبك ويسترك الاخت ساره اللهم انا نسالك ان تراقب قلوبنا وتزدنا ايمانا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم امين الاخ ميدو جزاك الله خيرا وسينصر الله دينه طبعا ان شاء الله ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى شيخ محمود لقد تجرأوا الأخت- الاستاذ اسلام حسن لقد تجرأوا على رب العزة وهناك مواقع لبعض السفلة الذين ينالون ويتجرؤون عليه والله هو المنتقم الجبار خدوا بالكم من حاجة الله هو الحكم العدل الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو تتذكروا حضراتكم هذا ال- الشاب الخبيث ومش عايز أقول اسمه الذي ظل يسب في أمنا عائشة فاكرينه الشاب الشيعي ده ايه اللي حصل له قعد يتكلم عن امنا عائشه ويسب ويلعن في امنا عائشه ويتكلم عنها باقذر العبارات قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يصاب بسرطان في فمه الفم اللي اتكلم في حق امنا عائشه اصيب بالسرطان شيء عجيب جدا لكن ربنا لا يعجل كعجله احدكم ولكن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والله يا جماعة صدقوني ربنا إن شاء الله هيكرمنا وهينصرنا إن شاء الله أستاذ أيمن السلام عليكم
السلام ورحمة الله عليكم السلام أستاذ أيمن
شو حالك يا شيخ الله يعزك ويحفظك
تبيني نجدك كيفية التوبة من الشرك الأصغر حاضر على عيني حاضر ربنا بارك الله يبارك فيك.
فيك إن أنا أحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يحفظني آه، أم يوسف من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمود الله يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين الله يخليك انا عندي لحضرتك سؤال بعد اذنك اتفضلي تحت آه انا دلوقتي والدي توفى من حوالي اربع شهور ربنا يرحمه يا رب امين يا رب العالمين وساب لي ساب جزء انا واخواتي فلوس يعني نعم.
وطلع لي جزء من الميراث نعم وفي نفس الوقت ساب قطعه ارض المفروض ان احنا هنبنيها عشان نجوز اخواتي نعم فهل انا آه، الاولى ان انا اخد الفلوس نصيبي ده احج بيه اكمل عليه واحج بيه ولا الاولى ان انا اسيبه لاخواتي ان انا اساعد في جوازهم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين حضرتك حجتي ولا لسه لا لسه انا عندي ما 29 سنه حجتيش ربنا يبارك فيك إيه، متزوجه اه ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب انت مخيره عموما بين ان انت آه، تحجي بالفلوس ديت تكملي عليها وتحجي وبين ان انت تساعدي اخواتك وانا عايز اقول لك حاجه آه، دايما آه، ب- يعني ارى ان يعني و- طبعا انا عايزك تحجي حجه الف- حجه الفريضه ان شاء الله وربنا يوسع عليكي لكن آه، ليه راي في الحاجه ديت ان لو الانسان استطاع انه يدخل السعاده على على اقاربي واخواني و بتبقى ليها اجر كبير جدا وفضل كبير عظيم جدا فانت مخيره بين ان انت عايزه تحجي فدي فلوسك وإن كنت حبيت تساعد إخوانك فأفضل العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم ويعني التصدق على ال- على يعني الأقارب بيحسب صدقة وصلة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ عبد الله من المغرب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ الله يعزك ويسترك.
والله نحبك في الله حبك الذي أحببتني فيه وربنا يبارك فيك وسلام لأهل المغرب.
آه، جزاك الله خير الله أريد يخليك.
سؤالك عن آه، عن شيء يعني اتفضل.
ما هي علامات إيج- آه، آه، قبول التوبة نعم حاضر.
هذا السؤال هذا السؤال الأول والسؤال آه، والسؤال الثاني يعني هناك علم فرض وهناك هناك علم آه، يعني علم ما هو فرض عين فرض عين وعلم وفي ما فرض هو كفاية.
فرض كفاية حاضر.
يعني ما هي مسؤولية آه، الذين عندهم آه، يعني فرض كفاية مثل مثلا آه، الاختراع وما إلى ذلك نعم حاضر عينيا حاضر آه، اخي الحبيب ربنا يبارك فيك الاول بس نبدا باخينا الفاضل اللي اتصل في الاول وسال عن ال- التوبه من الشرك الاصغر الشرك الاصغر زي ايه زي من حلف ب- بغير الله سبحانه وتعالى ده شرك اصغر شرك لا يخرج من المله لكنه يسمى شرك اصغر زي واحد اللي بيحلف والعيش والملح وال- وال- والعشره الطيبه و- وحياه والدي وتربه ابويا و- وحاجات كده اللي هم بيحطوا ايه واخد بالك الحلفانات العجيبه دي فده ال- ال- التوبه منه ازاي بانه ينطق الشهادتين مره يعني يقول لا اله الا الله يعني هي دي التوبه منه وان هو ما يرجعش طبعا مره ثانيه يحلف بغير الله لان الحلف بغير الله شرك اصغر من حلف بغير الله فقد اشرك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اخويا الاستاذ عبد الله علامات قبول التوبه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه، يوفقك للعمل الصالح ده رقم واحد انا بتوب الى الله سبحانه وتعالى يعني انا مثلا واقع في ذنب وتبت الى الله واخلصت النيه اول حاجه ربنا يخلصني من اللي انا فيه تاني حاجه ان انا اكون مقبل جدا على الطاعه وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيلقي التوبه في قلب الانسان فالانسان بيتوب ادي الطرف الثاني يبقى اول حاجه يلقي التوبه في قلبك ادي اول حاجه الطرف الثاني او الحاجه الثانيه ان انت تتوب ادي الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه ان ربنا يتقبل منك توبتك آه، وان شاء الله نحسن الظن بالله طالما بنتوب اكيد ربنا هيتوب علينا حته بقى فرض علم فرض العين وفرض كفايه فرض العين ايه انا راجل مثلا مسلم بصلي وبصوم وبزكي وبحج يبقى فرض عين على كل مسلم بيصلي انه يتعلم فقه الطهاره وفقه الصلاه مش معقول اكون بصلي وانا مش عارف اصلي ازاي انا هصوم في رمضان لازم اتعلم فقه الصيام رايح احج لازم اتعلم فقه الحج آه، ده بيسموه فروض الاعيان فرض عين على كل مسلم تمام طب عندي فلوس بقى زياده وهزكي يبقى لازم اتعلم فقه الزكاه طيب انا راجل تاجر يبقى لازم اتعلم فقه البيوع في فقه بقى بيسموه علم آه، فروض ال- ال- فرض الكفايه اذا تعلمه آه، آه، بعض الناس رفع الحرج عن ايه عن الاخرين زي ايه زي علم المواريث مثلا علم المواريث هل كلنا لازم نبقى علماء في المواريث لا يكفينا في كل منطقة وفي كل مكان أو في كل حتى محافظة يكون واحد عالم بعلم المواريث عشان لو حد رجع له يفتيه في هذه المسألة وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين آه، مين معنا؟ الأخت منى من إسبانيا السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ يا أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا الله وسهلا يعزك ويبارك فيك يا رب لو سمحت يا يا شيخ انا ابغى اسال سؤال عن صديقتي اتفضلي يعني كانت آه، كانت والعياذ بالله كانت يعني آه، عملت اجهاض نعم
يعني ت- والان الحمد لله آه، تراجعت الى الله سبحانه وتعالى وتابت للحمد- لله الحمد تصلي وتصوم ومحتجبه وتريد أن تسأل عن أن في كفارة في هذا الإجهاض أو صوم أو ماذا ستفعل في ذلك؟
هذا الإجهاض كان آه، يعني آه، في علاقة حلال ولا في عياذا بالله لا ح- حرام علاقة علاقة محرمة ربنا يحفظك يا رب ربنا يا رب آمين يا رب.
يرزقنا وإياها التوبة النصوح يا رب العالمين يعني احنا بس عايزين نقول ايه احنا طبعا بفضل الله ما بنيأس حد من رحمة ربنا ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء لكن في نفس الوقت هو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا احنا أمة وسط لا نجرأ حد على معصية ربنا ونعمله البحر طحينة ولا نخلي الإنسان عنده يأس من رحمة ربنا يقول له مالكش توبة لا ليه توبة حتى المشرك لو تاب تاب الله عليه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بل إن الإنسان لو تاب ربنا بيبدل سيئاته إلى حسنات فمثل هذه الحالة إذا فعلت امرأة عياذا بالله هذه الفعلة ثم تابت بعد ذلك وأجهضت فطبعا آه، هذا الاجهاض طبعا يعني الاخت ما قالتليش اذا كان الاجهاض يعني آه، قبل يعني في بدايه الحمل ولا بعد مرور اربع اشهر طبعا المساله بتختلف عند نفخ الروح عن قبل ان ان ينفخ في الروح وتكون مجرد فقط نقطه دم او غير ذلك آه، لكن على العموم ان شاء الله هي بس تحاول على قد ما تقدر ان شاء الله ان هي آه، تكثر من الاستغفار ومن التوبه وتكثر من الاعمال الصالحه ان الحسنات يذهبن السيئات ده, ده شعارنا يا جماعه في كل حاجه اي ذنب نقع فيه لازم نتوب اولا وبعدين نعزم على عدم التوبه وبعدين في الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا جدا ان آه، قلنا نعزم على عدم الرجوع عفوا الى الذنب مره اخرى و و و ونرجع الى ربنا سبحانه وتعالى ونكثر من الاعمال الصالحه ودي مسألة مهمة جدا ان انا مش مجرد مثلا وقعت في ذنب تبت وخلاص وقفت مكاني لا لازم يبقى في ايه يبقى في ان الحسنات يذهبن السيئات لازم يكون في عمل صالح عشان يغطي على السيئات اللي انا عملتها وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما ام احمد من مصر السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ يا اهلا يا ام احمد
عامل ايه الله يبارك فيك يا ريت توطي التلفزيون
ايوه يا شيخ اتفضلي
ايوه يا عم الشيخ اتفضلي يا ام احمد انا والله يا عم الشيخ انا ن- إيه، انا حكايه الصلاه ايوه اجي اصلي واقطع ايوه ونفسي اصلي وببقى مركزه قوي في الصلاه بس ما بحس ما بحسش ان انا بصلي واجي يعني اشغل قران وكده وارجع اروح مشغله الاغاني اه شفت بقى شفت بس الشيطان لسه بيضحك فاضي.
عليك ازاي يا ام احمد بص يا ام احمد عايز اقول لك حاجه صغيره خالص دايما الانسان آه، آه، آه، يعني ايه ال ال الانسان معرض ان هو يحصل له لحظات غفله احسن حاجه تخليك تصلي وتداوم على الصلاه ان انت اول ما تسمعي الاذان خلاص الله اكبر الله اكبر من كل حاجه بقى اكبر بقى من الاكل والشرب والطبيخ والدنيا والفلوس وال- والزوج ومن كل حاجه اول ما تسمعها يا أم احمد كلمه الله اكبر قومي في ساعتها وما تكسريش لانك انت ايه اللي بيحصل تقطيع الصلاه بيجي بسبب ايه يا جماعه واحده طول النهار الله يقومهم النساء بيتعبوا فعلا في البيوت آه، خصوصا اللي عندها آه، يعني طفل صغير ولا بتاع ما بتنامش فاول ما تسمعي الاذان قومي صلي لانك انت لو جمعتي مثلا ظهر مع عصر وبعدين فجاه لقيتي الزوج جه حطيت الاكل وكلته وشبعت ومش عارف ايه والكلام ده كله دخل عليكم المغرب تقولي لسه هصلي ظهر وعصر ومغرب وبعديه عشاء فتلاقي نفسك ايه رحت مكسله انت صلي كل صلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلي الصلاه في وقتها بالظبط وان شاء الله لن تترك الصلاه بفضل الله سبحانه وتعالى حته بقى اجي اشغل قران الاقي نفسي وشغل اغاني دايما بنقول كما قال عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا استشعري معنى ان القران ده كلام ربنا يعني الاغاني ديت يعني ربنا عافينا ب- بصرف النظر عنها كمان محرمه ده كلام بشر هل في مقارنه بين كلام البشر وكلام رب البشر سبحانه وتعالى اللي بيحب حد لما يجي مثلا واحد جاي له رساله من حد حبيب فبيبقى محتفظ بالرساله وفرحان بيها شوف قد ايه ولله المثل الاعلى في القران وكانه رسائل يا أيها الذين أمنوا افعلوا أو لا تفعلوا يذكرنا بالجنة بالنار يذكرنا بالآخرة بالحساب فاحرصي على أن أنت دايما القرآن يعمر بيتك عشان ربنا يكرمك والبيت يبقى عمران بالملائكة إن شاء الله يا أبو أحمد الأخت أسماء من ليبيا السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت أسماء نبي نسألك يا شيخ على كيفية الخشوع في الصلاة نعم وكيفية آه، الالتزام الصحيح حاضر على العين يا اسماء طبعا ده عايز درس كامل وانا اذكر تقريبا بس مش عارف احنا قدمناه ولا ما قدمناهوش بس ان ما كناش قدمنا الحلقه بتاعه الخشوع في الصلاه ان شاء الله قريبا نعمل لكم لان ده موضوع انا هذكر لكم 33 سبب يخليكم تخشعوا في صلاتكم وتصلوا صلاه يعني كما قال الحسن حينما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي قال شوف بقى الوصف الجميل ده يا اخت اسماء قال كنا نصلي استحضروا المعنى ده كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط الصراط اللي هو احد من السيف وادق من الشعره وكان الجنه عن اليمين والنار عن اليسار والكعبه من امامنا من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله ثم اذا انصرفنا من تلك الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا ان الانسان يستحضر انا واقف بين ايدين مين بندين الحق جل وعلا اللي بيقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ربنا يحفظك ويبارك فيك الأستاذ محمد عدنان من الجزائر بيقول اللهم إني أسألك أن ترقى قلوبنا أمين يا رب العالمين الأخت جنة جزاك الله خير الجزاء شيخ محمود مزيد من التوعية من فضلك خاصة بعد التطاول على الذات الإلهية خدوا بالكم يا جماعة إن إحنا أنا إن شاء الله هعمل مقاطع ان الكلام مش هقدر اذكره هنا في القناه هعمل مقاطع على ان شاء الله على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك ان شاء الله و... و... وهنزلها ان شاء الله على بدايه الاسبوع اللي جاي هيعمل ثلاث اربع مقاطع ان شاء الله من ضمنها مقطع عن القناه التي اساءت الى رب العالمين سبحانه وتعالى وعن وجوب مقاطعه هذه القناه التي اساءت الى رب العالمين وصورته في صوره رجل ملتحي هذكر لكم اسم القناه وهذكر لكم المقطع كيف تم ونحذر ان شاء الله من اي حد يتطاول على رب العالمين ده احنا نتذبح ولانيش المولى عز وجل حد يتطاول عليه ده ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى الاخت صباح السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اخت صباح اهلا وسهلا بحضرتك لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عندي مشكله كبيره قوي ربنا يفرج همك وهم المسلمين يا رب اللهم امين يا رب العالمين نعم انا كان ليا اختي اصغر مني نعم عندها 15 سنه نعم آه هي كانت بتصلي وكانت بتقيم الليل وكانت قرآن على طول كده نعم.
كانت كويسة جدا نعم وبعدين جت بقى أختي الكبيرة خدتها في طريق المعاصي وكده مم.
جابت لها موبايل خلتها تكلم شباب خلتها تعرف تمشي في طريق المعاصي وأنا يا مش حول عارفة أعمل إيه حاولت أجيبها بكل الطرق هي دلوقتي قاعدة وانتما عندها حاولت أجيبها مش ان عارفة أعمل قدرت ان إيه قدرت يا اخت صباح تشوفي حد من الاسره و- وبلاش يعني ايه بلاش تذكري التفاصيل علشان برضو ممكن حد ي- يأذيها يعني انما اذكري ان انا خايف عليها من وجودها في هذا المكان واتمنى انها تعيش معانا ولو قدرت حد من العيله يجيبها عشان تعيش معاكم تاني وتامنوا عليها فجزاك الله خيرا الموضوع بالنسبه لك وصل لمرحله طريق مسدود فعليك بالدعاء واحنا ندعي لها ان ربنا ينجيها يا رب ويحفظ يا رب العالمين بنات المسلمين من كل سوء اللهم احفظ كل بنات المسلمين يا رب العالمين وربنا يحفظكم بحفظه الكريم سبحانه وتعالى الأخت آيات حمودي الله يعطيك العافية يا شيخ محمود آه، ادعي لأخوية لأخوية لأخويا الله يصلحه ويهديه على الصلاة ويبعد عنه رفقه السوء آمين يا رب العالمين وكل شباب المسلمين الأخت حلا جزاك الله خير يا شيخ محمود على البرنامج الأكثر من رائع وممكن أسأل سؤال واحد هل أحدد هل ممكن أحدد عدد الاستغفار لكي يرزقني المولى عز وجل بالمال والأولاد مش لازم تحديد أنا عايز أقول الإكثار من الاستغفار على فكرة والله يا جماعة موضوع إيه، بعض الناس ممكن تفتكر ان دي دروشه يعني لما يجي واحد يقول لي انا ما بخلفش ونفسي ربنا يرزقني اولاد فاقول له كتر من الاستغفار ابص ليه مستغرب يعني استغفار يعني أنا رحت لاكبر الدكاتره في البلد واستعملنا احسن انواع الادويه وعملنا التحليلات و و- وط- هو الاستغفار اللي هيجيب الولد اه الاستغفار هيجيب الولد ان شاء الله بفضل ربنا لان ربنا قال كده فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ايه النتيجه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ربنا اللي قال كده ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني في ناس هتستهين وتقول ما هو الاستغفار لا أم ربنا ختم الآية بكده ما لكم لا ترجون لله وقارا استغفروا ربنا وكتروا من الاستغفار على قد ما تع- ما تقدروا والذكر بالذات يا جماعة ما- يعني مش عايز أقول إيه يعني ذكر الله المطلق ما تعدلوش اقعدوا كده اشغلوا نفسكم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا يجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا الاخت جميله من موريتانيا السلام عليكم كيفك شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك الله يعزك ويحفظك مم، ان شاء الله اتفضلي
شيخ
اتفضلي يا اخت جميله يا ريت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون طيب هي قفلت التلفزيون والتليفون جزاها الله خير. آه، الأخت آه، طب الأستاذ وليد السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود المصري يا أهلا وسهلا حبيبي ربنا يبارك فيك كده يا رب يكرمك آه، وتبقى منارة للإسلام يا رب وتنصر الإسلام الله يحفظك بدع- حبيبي.
يعني دعواتك يا رب يا رب يحفظك ويبارك فيك يا رب
حضرتك بس احنا كان يعني كنا نتمنى نسمع صوتك وربنا يعني كده آه، تد- تدعي لنا بس يا شيخ محمود ربنا يحفظك يا استاذ وليد ويبارك في عمرك حبيب قلبي ويجمعنا واياك والمشاهدين ان شاء الله كلنا كده في الفردوس الاعلى يا رب العالمين يا رب يكرمك حبيب قلبي آه، انا عايز اقول قبل ما ننسى معلش آه، عايزين ما ننساش مليونيه اصحاب الغار احنا عاملين النهارده في كل يعني في كتير من البلدان نازلين مليونيات ومليونيات ومليونيات و... و... ومش عايزين نحرك عجله الانتاج يا جماعه المسلمين و... و... وبخص اخواني واهلي وحبايبي في مصر مصر الحبيبه المجروحه يا جماعة احنا صبرنا 30 سنة على ظلم وصبرنا على أسى وصبرنا على حرمان ما جاتش على كام شهر ربنا يبارك فيكم لحد ما تخلص الانتخابات وتستقر الأمور في بلدنا احنا عارفين انت عاملين عاملين زي ايه احنا عاملين زي واحد قالوا له ايه قالوا له على فكرة احنا اكتشفنا او عرفنا ان في كنز موجود تحت بيتك قال والله طب خرجوا لي الكنز ليلادي والا هولع في البيت قالوا له طب اصبر يعني بعد يوم كده ولا يومين نجيب حفار ونبتدي نحفر ونطلع الكنز ال- الكنز لو ما طلعش دلوقتي هولع في البيت ما انت هتولع في بلدك فربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم بلدنا غالية علينا يا جماعة ومش بلدنا وبس وبلاد المسلمين كلها والله العظيم الواحد ليل ونهار بندعي لكل بلد من بلاد المسلمين نفسنا كل البلاد تستقر أحوالها والشعوب كلها تعيش في أمن وأمان يا رب يعني يا رب فرج هم إخواننا في ليبيا وتونس و- وفلسطين و- وسوريا واليمن وكل بلاد المسلمين ومصر وكل بلاد المسلمين فعايزين نهدى شوية عايزين مليونية إيمانية مليونية الأسبوع اللي فات كنا عاملين بقى قيام الليل وعايزين نشوف رد الفعل وربنا يكرمكم عايزين نكتر السنة دي نخلي نخلي الأسبوع ده هو مليونية أصحاب الغار الثلاثة لما دخلوا أول عمل أول عمل توسلوا بيه إلى الله إيه؟ بر الوالدين ما تيجوا نخلي الأسبوع دوت أسبوع الوفاء ما تيجوا كل واحد فينا يجيب هدية للأم والأب بجد ولو هدية بسيطة حتى لو كنت فقير يا أخي هات وردة واديها لوالدك وقبله وقبل إيديه وادي وردة لوالدتك وقبل إيديها وقبلها وخدهم في حضنك خد بالك من حاجة وخدي بالك من حاجة أنا نفسي أعمل لكم سلسلة عن المعاملات النفسية مع الوالدين هقول لكم حاجات سامحوني مش هتقروها في كتب حاجات اتعلمتها من الواقع ومن الحياة الأم والأب فرحتهم بان الابن يخش ويقول لها يا امي ربنا يجازيك عني كل خير انا ما اعرفش اوفي جميلك ابدا مهما عملت ويخش على ابوه يقول له نفس الكلمه ديت اغلى عند الام والاب من ألف مليون هديه الام والاب نفسهم يسمعوا كلمه حلوه كل اللي يهمهم من الدنيا دي ان يشوفوا اولادهم كويسين ويسمعوا منهم كلمه حلوه المساله مش مساله قرشين برمهم لهم او هدايا ببعتها لهم او ما انا مكفيكم كل اللي انتوا عايزينه في ايه تاني ايه طلباتكم عايزين ايه تاني مش هي دي طلباتهم طلباتهم كلمه حلوه ونظره حنيه و- وابتسامه جميله و... و... ومعامله حلوه وطيبه حسسهم ان هم اهم عندك حتى من نفسك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين معنا الاختنا ساره السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا يا- شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يبارك لك ويا ويا رب يعينك كده على نصحينا في كل خير باذن ربنا الله يحفظك امين يا رب العالمين ويجمعنا معاك في الفردوس الاعلى يا ان رب شاء الله العالمين يا رب يجمعنا وياكم على خير يا رب والله وحضرتك احنا بنعزك جدا انا وماما الله يحفظك وبنستنى حلقات حضرتك لان حضرتك المثل الاعلى لنا يعني الله في يكرمك.
نتعلم من حضرتك كتير الله يكرمك ويبارك فيك يا رب ربنا وخلي يكرمك الوالده تدعي لي ربنا يبارك فيها يا رب ربنا يح- يخلي حضرتك ممكن هي تكلم حضرتك على عيني حاضر مع حضرتك السلام عليكم عليكم السلام يا امي ازاي حضرتك ازيك يا شيخ محمود ربنا يحفظك ويسترك ازاي حضرتك الله يبارك فيك يا امي انا عايزه اسال حضرتك سؤال تحت امرك انا معايا اربع اولاد نعم بابام يعني متوفي الله يرحمه رحمه الله وسعه الله- وبعدين يعني في ثلاثه متجوزين نعم وبنت قاعده معايا نعم فيعني انا بشيلها من المعاش بتاعنا وهي مبلغ عشان جهازها نعم فده يعني اخواتها ما يخصهمش حاجه منه ربنا يبارك فيك اصل ده جزء بسيط من المعاش بتخصيها على اساس ان هم اتجوزوا الحمد لله واتستروا وانت بت بتحوشي المبلغ ده عشان تستري بنتك ما فيهاش حاجه ان شاء الله كده ضميري مش تبقى مستريح من ان شاء الله ناحيته.
ما فيش اي حاجه ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب طب يا العالمين ربنا يخليك ادعي وده- بقى للبنت ساره ربنا يبارك لها بالزوج الصالح يا رب يرزقها بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين قولوا امين يا رب العالمين كويسه يعني ومتدينه و...
ربنا يبارك لك فيها يا رب ويحفظها لك يا رب العالمين ال- معانا الاخت ساره من المغرب يعني بالمناسبه بتقول السلام عليكم بارك الله فيك شيخنا الحبيب وجزاك الله خير على هذه الحلقه الشيقه والاخت سلمى غرب بتقول نسالك الدعاء لاهل تونس احنا بندعي لكل بلاد المسلمين والله و- وزي ما قلت لكم ان شاء الله قريبا يعني ان شاء الله احتمال ان ربنا ييسر كده على اخر الشهر ده ان شاء الله هكون في تونس ان شاء الله ويكون في لقاءات طيبه مع اهل تونس آه، حبايبنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وبعدها يكون في لقاء في الجزائر ان شاء الله آه، الاخت ام عبد الله السلام عليكم السلام عليكم اتقطع طيب آه الاخت ايات حمودي خلصناها تقريبا الاخت هند احمد محمد جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل وربنا يقدركم جزاكم الله خيرا الاخت وعد الشاذلي الكون كله يحن اليه وهناك والعياذ بالله من لا يعرفه اصلا صدقت يا اخت وعد ربنا يبارك فيكي فعلا في قلوب بتحن الى النبي وفي قلوب لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا نستشعر اذا كان الكون ده كله بيحن للنبي والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا بحاجات كتير قوي قوي امرنا ان احنا نصلي امرنا ان احنا آه، آه، ن- آه، نبر الوالدين امرنا بان احنا نحسن الى الجار امرنا بان احنا نصل الارحام امرنا ان احنا يكون في بيننا وبين بعض الود والمحبه امرنا ان احنا نحافظ على بلدنا يا جماعه بلاد المسلمين وان احنا ندعي لبعض والمؤمن اذا دعا لاخيه بظهر الغيب كما عند مسلم اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب فعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل يا ترى محبة النبي في قلوبنا فعلا هتكون غالية لدرجة ان احنا فعلا ننفذ كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن اللي موجودة في بلاد المسلمين دولت سبحانك يا ربي والله لو اننا انشغلنا بدل ما احنا مشغولين بان فلان يطلع عمال ي- يسب في فلان وفلان عمال يأذي في فلان لو انشغلنا بذكر ربنا لو انشغلنا بالصلاة على النبي بالاستغفار لو انشغلنا بالدعوة إلى الله لو انشغلنا بإكرام الفقراء واليتامى هتتحل مشاكل كتيرة جدا جدا محتاجين مليونية إيمانية كمليونية أصحاب الغار قلنا يا جماعه الاسبوع ده اسبوع الوفاء لازم هديه للام والاب ربنا يبارك فيكم يعني الحاجه الثانيه عايزين صيام نكمل بقى بكره وبعد عشان نكمل الثلاث ايام ان شاء الله العربي واخر حاجه نكتر من الاستغفار والصلاه على النبي انا على يقين على يقين من انه والله لو كترنا من الاستغفار والصلاه على النبي ربنا هيفرج هموم كتيره جدا عن وطننا العربي والاسلامي اسال الله ان يفرج هم المسلمين في من اخواننا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين اللهم امين الوقت مع حضراتكم بيجري زي البرق ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ما تنسوش ندعي لكم وتدعوا لنا ربنا يجمعنا واياكم على الخير وميعادنا الثلاث الجاي مع حلقه مفاجاه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز